قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد معانا قصة أحد الشباب الشباب الخليجي اللي كان والده تاجر كبير وبيسافر أوروبا وكل أي مكان في العالم وكان لما ياخد ابنه معاه ابنه بيقع في الزنا والعياذ بالله لما والده عرف جوزه بنت صارخة الجمال عشان خلاص يعف ابنه بعد فترة من الجواز بدأ ياخده معاه تاني أوروبا وقع تاني في الزنا والعياذ بالله ربنا يمهله خلاص يا جماعة بعد فترة من الإمهال خلاص الانتقام والعقوبة لازم بتنزل والعياذ بالله إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى ربنا أمهله أصيب بمرض الهربس المرض أصيب ببقع جلدية حمراء على جلده في كل أنحاء جسمه راح لطبيب فرنسي واثنين وثلاثة عشر أطباء إيه ده قالوا ده مرض الهربس وبسبب الزنا وهيسيب علامات سودة في جلدك مش هتروح ومفيش حاجة مفيش حاجة ممكن تخليها تروح هذا الشاب لما رجع بلده فمراته تقول له مالك ايه الحاجات اللي على جلدك دي قال لها ده ده انا اكلت اكله فيها بهارات وعملت العلامات ديت و... وفضل يخبي جلده في هدومه ويزود الغطره على وشه وعلى جسمه عشان ما فيش اي حاجه من جلده تبان مره داخل البيت لقى دكتوره امراض جلديه صديقه زوجته قاعده فشافته وهو معدي فشافت العلامات ديت لقطتها على طول طبعا فقالت لزوجها ايه اللي على جسم جوزك ده قالت لها ده كان بياكل بهارات و... قالت لها لا ده ده بيجي بمرض اسمه الهربس بيجي بسبب الزنا والعياذ بالله وزوجته اول ما عرفت ابوه طرده من الشغل زوجته سابته تماما هي وعياله واصبح بيلبس هدوم تغطي كل جلده وتغطي وشه واصبح محبوس جوه جلده بسبب معصيته والعياذ بالله يعني ايه جلده اعترف عليه جلده اعترف عليه في الدنيا قبل ما يعترف عليه يوم القيامه قدام ربنا سبحانه وتعالى شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون انا عايز اقول ايه الليله انا عايز اقول لك اعترف اعترفي لازم نعترف بذنوبنا يا جماعه درس الليله له ثلاث اهداف الهدف الاولاني انك تعترف بذنوبك ما تقولش ليه انا كده كويس المناظر اللي قعدنا بنشوفها دلوقتي البنت اللي ممكن تكون عامله اللي ما يتعملش وتقول لك ليه انا كده كويسه انا بعمل ايه انا فيا ايه غلط الشاب اللي تيجي تكلمه يقول لك الكلام ده انا عارفه انا شاب معتدل جدا انا ما بحبش التطرف ده اللي بينكروا انهم بيعصوا ربنا حتى الملتزمين والملتزمات اللي موهومين انهم ما بيعصوش ربنا سبحانه وتعالى اعترفوا بذنوبكم احد الاخوه راكب في ميكروباص فلقى شاب يعني كان سواق الميكروباص مشغل قران لقى شاب جاب المحمول اللي هو الصيني الكبير ده وشغل اغاني عليه ملا صوت الميكروباص فبيقول له القران يا اخي قال له والشاب ده مسلم قال له القران ده بتاعك انتوا شوفوا المكابره والعياذ بالله شوفوا بتوصل المكابره لدرجه ايه والعياذ بالله اللي مش هيعترف هيندم في الدنيا وفي الاخره احدى طبيبات الامراض الجلديه كانت بتسخر من الحجاب وبتتريق على الحجاب وبتسخر من اللي تلبس حجاب وبت... وبتعترض عليه لغايه ما ربنا ابتلاها بمرض في راسها اضطرت ان هي تلبس الحجاب غصب عنها لما ربنا بعد كده شرح صدرها باذنه ان شاء الله بنور الايمان بعد كده بقت داعيه الى الله وبتدعو الى الحجاب اللي مش هيعترف بذنوبه هيندم في الدنيا وهيندم في الاخره عشان كده الايه اللي احنا عايزين نفتكرها في الاول منظرهم وهم بيتساقطوا في نار جهنم وربنا بيقول فاعترفوا بذنوبهم اعتراف ولكن اعتراف متاخر انت قدامك فتره محدوده لازم تعترفي فيها بذنوبك والا خلاص خلاص يوم القيامه هتعترف جوارحك عليك قدام ربنا وهيعترف العبد والعياذ بالله وهو بيسقط في النار فاعترفوا بذنبهم فسحقا وهو بيسقط في القاع الصحيق الهدف الثاني للدرس غير ان احنا نعترف بذنوبنا ان احنا نعترف لربنا بس مش نعترف لاعترافات في برنامج ولا نعترف لو... نعترف لربنا بس مش بنت عندها مش عارف كام سنه لسه صغيره تتصل انا عملت كذا ووقعت في كذا وعملت كذا وانا عملت كذا وانا عملت كذا احنا بنعترف للمخلوق احنا نعترف للخالق يا جماعه المخلوق هيفضحك هيستغل ضعفك هيستغل ذنبك هيعمل فيك اي حاجه بسبب الذنب اللي انت بتعترف بيه انما ربنا اللي هيسترك وهيرحمك وهيشفيك من اثر ذنبك عليك الحاجه الثالثه ان الاعتراف ده يبقى في الثلث الاخير من الليل في الجوف الاخير زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقول لربنا ظلمت نفسي واعترفت بذنبي قدامنا فتره محدوده يا شباب يعني اعترف لربنا زي ما كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول في افتتاح الصلاه النبي واقف في قيام الليل بيقول لربنا ظلمت نفسي واعترفت بذنبي يا اما الاعتراف هيجي من الجوارح في الاخره يا سعاده العبد الله يا اما الاعتراف هيجي في جهنم والعياذ بالله اعترافات ليليه اعتراف وقفات المؤمنين لله الواحد الاحد في الثلث الاخير من الليل منهج حياه ما هوش كلمه ما هوش عنوان درس الليله بس ده منهج حياتنا من اول الليله كل ليله هنعترف لربنا بذنوبنا كلها كل ليله هنعترف لربنا بحرقه وبندم على كل اللي احنا عملناه اعترافات ليليه ده منهج حياه كل مؤمن ومؤمنه لله ما يضيعوش الساعه اللي قبل الفجر ابدا في التهجد ابدا ابدا يقوموا يعترفوا لربنا بكل اللي هم عملوه انا عايز اقول لكم يا جماعه اللي اعترف لربنا واطاع وتاب واجتهدت في الدين وانطلقت ربنا اداهم ايه واللي ما رضاش يعترف وكابر وعاند واعرض واعرضت وعندت وكبرت على ربها وما رضتش تتوب وما رضتش تعترف انها مذنبه ولا رضت تقر بذنوبها ربنا عمل فيهم ايه اللي ما رضاش يعترف من اول ما عصى ربنا من اول رجل حطها في طريق المعصيه بدات عقوبات المعاصي تتنزل عليه في الدنيا في الدنيا قبل الاخره عايش مخنوق عايش طهقان متخانق مع كل الناس مش طايق نفسه يقوم يدور على معصيه تانية ترفه بيها عن نفسه يقوم الخنقه يزيد والاكتئاب يزيد هو بيعالج ايه بايه عايش يقول انا ليه مقفله في وشي انا ليه الدنيا سودة في وشي انا مخنوق ليه انا دايما تعبان ليه انا بخرج من مشكله ادخل في مشكله ليه عقوبات ذنوبه قاعده تتنزل عليه وهو مش راضي يرحم نفسه ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ربنا بيقول للعاصي انت فاكر انك هتسبقني لو سبتك تستمتع بالمعصيه تبقى سبقتني هعذبك بيها عشان تنالها وهعذبك بيها بعد ما تاخدها هعذبك بالبنت عشان تعرف تكلمها وهعذبك بيها بعد ما تتكلم معاها هتقلقك وهتعذب بيها وممكن يتحطم قلبك في العلاقه دي هعذبك بالمال الحرام عشان تاخده وهعذبك بيها عشان تحافظ عليه بعد ما تجيبه ربنا بيقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ضنكا يا جماعه النهارده زي امبارح وبكره زي بعده وبعده زي بعده كلها مقفله كلها ضلمه كلها خانقه كلمه ضنك يعني ضيق ضيق في الدنيا والعياذ بالله ضيق عند الموت الروح بتخرج كانها من ثقب ابره ضيق في القبر يضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه ضيق يوم القيامه في عرصات القيامه وسط المليارات ضيق في النار مكانا ضيقا مقرنين والعياذ بالله يخلص من الدنيا يجي الموت الموت يقول خلاص الحمد لله انا هموت واستريح هنزل في التربه واستريح ما هوش عارف ان عذاب القبر وعذاب الموت بالنسبه للعاصي اشد من كل ما راى يجي عند الموت زي ما النبي عليه الصلاه والسلام بيقول في حديث البراء ان العبد الكافر او الفاجر او الفاجر للاسف النماذج اللي عدنا بنشوفها في مجتمعنا اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره اتته ملائكه سود الوجوه يجلسون منه مد البصر ياتي ملك الموت يجلس عند راسه الملائكه معهم المسوح اللي هو غز غز كساء غليظ من جهنم كفن من جهنم ملك الموت ينزع روحه روحه تتفرق في جسده من الرعب فينزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول يعني كانك بالظبط عارفين قنابل المسامير لما تنفجر يدخل مسمار في كل حته في الجسم لما المسامير دي تطلع بيبقى القلم شكله ايه طب والملائكه الرهيبه العدد دي كلها نازله ليه كتيبه من ملائكه السماء نازله عشان فرض ليه يا رب ده لو ملك واحد كان يكفي يا رب ليه كل ده اول حاجه الرعب بتاعه لما يشوف الملائكه السوداء والدنيا ضلمت تاني حاجه لما يشوف العدد الرهيب اللي نازل له الكتيبه دي تالت حاجه لما يشوف منظر ملك الموت الرعب يزيد لما ملك ملك الموت يجي يقبض روحه الرعب والالم يزيد مع الم نزع الروح الالم يزيد لما الروح تتاخد وتتكفن في الكفن من نار الالم يزيد لما يطلع فوق ويهان من ملائكه السماوات حاجه رهيبه يا جماعه ويزيد الالم انت في لحظه من اللحظات اسمك هيتسلم لنوع من انواع الملائكه يا ملائكه الرحمه يا الملائكه الثانيه اسمك هيتسلم ومكانك وعمرك بالثانيه وهينزلوا عشان يقبضوا روحك هتبقى تبع انهي ملك من الملائكه يجي الموت يخلص ينزل قبره يقول بس الحمد لله انا هنزل قبر استريحت من العذاب اللي انا كنت فيه فاذا بعذاب القبر اشد من كل ما راى يض... كفايه ضمه القبر يا جماعه ضمه القبر ده الم كسر الضلع ده اشد الم ممكن الانسان يتعرض ليه طب لو كسر ضلعين طب ضلعين هنا وضلعين هنا طب كله اتكسر واتحداجي مكان ده وجدك مكان ده وبعد كده يلاقي واحد شكله وحش ريحته وحشه ثيابه وحشه داخل عليه انت مين هي ناقصاك انت كمان انت مين يقول له الا تعرفني انت مش فاكر 5000 سيجاره شربتها انت مش فاكر 1000 اغنيه سمعتها انت مش فاكر 200 كليب اتفرجت عليهم 30000 فيلم واغنيه ومسرحيه وسهره ورحله مش فاكر فلان فلان وفلانه مش فاكره فلان وفلان ما انتوا مش فاكرين ازاي وشه المضلم تركه للصلاه ريحته الوحشه شربه للمخدرات هدومه المقطعه قله خوفه من الله سبحانه وتعالى بصوته الوحش سماعه للغناء والمعازف والعياذ بالله انا عملك انا عملك السيء انت مش فاكرني انا عملك هفضل معاك انا عملك كل ما تبص لي هتفتكر كل الاعمال السيئه اللي انت عملتها انا قاعد معاك ليوم الدين ليوم القيامه انا عملك السيء والعياذ بالله ياه يفضل في القبر كذا ألف سنة لغاية ما يجي يوم القيامة أول ما يجي يوم القيامة يطلع من التربة يقول بس استريحت الحمد لله خلاص خلصت من تابوت الجمر اللي أنا كنت فيه فإذا بعذاب القيامة أشد من كل ما رأى كفاية إن الواحد طالع يا جماعة يشوف سيدنا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش سيدنا محمد ساجد تحت العرش وبيدعي بيستغيث الله لأمته سيدنا إبراهيم بيفر من الناس وبيقول يا رب سلم سلم سيدنا آدم والأنبياء جالسين على ركابهم والناس كلهم كل واحد اخذوا العرق مأخذ واحد العرق لنص جسمه واحد العرق لصدره واحد العرق ملجمه انت بتعرقي في اليوم اللي بتصومي فيه انت بتعرق وانت رايح درس علم انت بتعرق وانت رايح بتصلي قيام الليل وفي اوضه حر انت بتعرقي وانت رايحه رايحه للمسجد عشان تصلي التراويح ولا التهجد العرق ده كله هو اللي بينجينا من عرق يوم القيامه يا جماعه هو اللي بينجينا من هذا العذاب الاباء فين يوم القيامه ينقذوا اولادهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه الامهات فين ينقذوا ولادهم وتضع كل ذات حمل حملها طب واحوال الناس ايه يا رب كانهم جراد منتشر ملايين الجراد اللي بتطلع من تحت الارض ساعه فأس البيض بتاعها ملايين كله بيركب فوق بعضه وكله بيتدارى في بعضه منظر رهيب زي منظر الناس وهي طالعه من تحت التراب يجي يوم القيامه يخلص خلاص هنترحم ولا ايه لو لسه عليه ذنوب اذا بعذاب النار اشد من كل ما راى والعياذ بالله عذاب النار ازاي عذاب النار تخيل فوق كلما ألقي فيها فوج فوج هو بيلقى سألهم خزنته ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل يا ليت يا ريتنا فكرنا يا ريتنا وقفنا مع نفسنا ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا اعترفوا بس في جهنم عايزين احنا نعترف من الوقت يا جماعة الفوج ده لما اترمى في قاع جهنم بدأ كل واحد يشوف جبل من جبال جبال جهنم يطلع عليه يحط ايده على الجبل لحم ايده يسيح يفضل مصمم انه يطلع عشان يطلع من العذاب ده لغايه ما يوصل لقمه الجبل ياخدوا مقامع حديد كلهم يتهاووا مع بعض ينزلوا 70 خريف في جهنم يبصوا حواليهم في اللي بيعذبوا في جهنم ده بيعذب عشان معاصي عملتها ايديه وده معاصي عملتها عينيه ودي معاصي نطقها لسانها ودي معاصي عملها كل واحد بيعذب عشان معصيه شكل والعياذ بالله يعني يا ترى يا جماعه المعاصي دي كلها احنا ما عملناش حاجه بالنسبة منها بعد كده لما ينزلوا في القاع كل واحد ده يعذب بالحميم وده يعذب بالزقوم وده يعذب بالسلاسل وده يعذب بوادي الويل وده يعذب كل واحد بيعذب شكل يبدا كل واحد يستغيث استغاثه غير الثاني واحد يستغيث بمالك يا مالك ليقضي علينا ربك وواحد يستغيث بخزنة جهنم ونادى اصحاب الجنه وقال ونادوا خزنة جهنم ادعوا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب بيستخيذوا بغزل خزن جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب يوم واحد ومش يزيل يخفف بس احنا مش عايزين اكتر من التخفيف تخفيف العقوبة بس تخفيفها ويوم واحد مش على طول يوما من العذاب وناس بيستغيثوا بالله سبحانه وتعالى ربنا امتنا اثنتين واحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا اعترفنا اعترفت متاخر الاعتراف كان في الدنيا الاعتراف مش الوقت ما عادش ينفع الوقت الاعتراف بالذنب كان في الدنيا كبرتوا ليه عاندتوا ليه اعرضتوا ليه ما رضيتوش تعترفوا بذنوبكم ليه ودول بيستغيثوا باهل الجنه افيضوا علينا من الماء صوت كل الاصوات متداخله مع بعض والاستغاثات متداخله مع بعض والعياذ بالله انما اللي اعترف ده طريق يا جماعه انما في طريق تاني خالص خالص خالص انا ما برحبش عشان الترهيب انا مش بخوف الناس انا بقول كلام ربنا هاتوا لي كلمه قلتها ماش من ايه او من حديث انما الناحيه التانيه بقى الجنه بقى يا جماعه الجنه اللي بيدوقها المطيع من وفي الدنيا اللي اعترف بذنوبه صاحب الاعترافات الليليه الايمانيه كل ليله من اول ما بيطيع ربنا في الدنيا الدنيا بتبقى جنه كان في احد الممثلين مغنيين عمل فيلم وفي اخر احد المغنيين عمل فيلم وفي اخر اللقطات بيقول ايه بيقول انا نفسي ادخل الجنة بس عايز عايز اعيش سعيد يعني انا عايز ادخل الجنة بس لازم اعمل معاصي عشان اعيش سعيد غلط غلط ده حياة الملتزمين جنة لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض هيتفتح عليك من الرزق والصحة والأمن وحب الناس وتتفتح لك قلوب الناس كلها لما يجي المؤمن يموت يقول يا أنا عشت جنة خسارة الجنة اللي عشتها جنة الصحبة الصالحة وجنة الدين وجنة العبادة خسارة الجنة دي تروح مني فإذا بنعيم الموت أعظم من كل ما رأى إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة اللي استناها ياما أتته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس تخيل الوقت انت نايم على السرير بتاعك اهو الشمس بدأت تطلع ايه ده هو في شمس في الأوضة بتاعتي ولا ايه بعد كده يجلسون منك مد البصر الملائكة بقت قدامك مد البصر كل الملائكة دي نازلة عشان انا يا رب كل ده ده بداية الاحتفال بيا انا يا رب وبعد كده يجي ملك الموت يجلس عند رأسك يقول لك ايتها الروح الطيبة يا ايتها الروح اللي طابت بطاعة الله وبحب الله وبالخوف من الله وانت فرحانة النتيجة اتعلت من من- اتعلنت من وانت لسه في الدنيا والملائكة افواج ورا افواج بتتنزل بتبشرك وبعد كده تخرج روحك تسيل كما تسيل القطرة بكل سهولة وخفة بعد كده الملائكة تاخد هذه الروح في كفن من اكفان الجنة ثياب من الجنة يلبسوك لبس بقى لبس عروسة بقى لبس حورية من حور الجنة ويصعدوا بك في السماء ملائكة السماوات كلها تشيع هذه الجنازة العظيمة او الزفة العظيمة حاجة نعيم اول نعيم نعيم ال- الشمس اللي طلعت والنور وبعد كده فرحة الملائكة اللي جاية كلها وبعد كده فرحة ملك الموت وهو بيعلن النتيجة بعد كده فرحة صورة خروج الروح بعد كده لبس الزفة اللي الواحد لبسه والواحدة لبسته بعد كده الزفة الملائكية الرهيبة اللي في السماوات كل دي افراح لروح المؤمن اول ما بيموت يا جماعة ثم لما ينزل قبره ياه ايه السعادة اللي انا كنت فيها دي انا يا خسارة ان السعادة دي خلصت فاذا بنعيم القبر اشد من كل ما رأى انا عايزك تعيش معايا في النعيم اللي مستنيك لو قطعت ربنا نعيم القبر اه يلاقي واحد داخل عليه وشه جميل شكله جميل ريحته جميلة انت مين انت مين وجهك الوجه الذي يأتي بالخير يقول له انت مش عارفني الا تعرفني انا عملك الصالح مش فاكرة جلدة المصحف بتاعك اللي اتنحلت من القراية ما انتش فاكر صيامك وقيامك وذكرك مش فاكره خوفك من ربنا اه كنت بخاف منه قوي وحبك لربنا كنت بحبه قوي ما انتش فاكره الدروس اللي حضرتيها والتجويد اللي اتعلمتيه مش فاكره المعاصي اللي انت ضحيت عشان ربنا بيها مش فاكر اللي انت سبتها عشان ربنا ما انتش فاكر المال الحرام اللي ضحيت بيه عشان ربنا انا عملك الصالح انا معاك كل يوم القيامه بعد كده ضمت الارض من قبلها تخيلوا لو طالب في الثانويه العامه طلع الاول على الجمهوريه فبيجري على والدته يا امي انا طلعت الاول على الجمهوريه تضمه بفرح شكله ايه اهي دي ضمه الارض ليكي وليك لما بتنزل لو انت مطيع لربنا سبحانه وتعالى انا عملك هفضل معاك ليوم القيامه هونسك وهأنسك في المكان الرائع اللي انت فيه مكان رائع وصفه ايه اف- البسوه من الجنه لا من دلوقتي وافتحوا له بابا الى الجنه البيت اللي انت ساكن فيه طل على الجنه لا وكمان غدوا وعشيا المناظر تتغير الغدو هتتفرج النهارده على قصر من قصورك بالليل هتتفرج على جنينه من جناينك بعده هتتفرج على نهر من انهارك ايه ده كل ده يعني البلكونه بتتغير باستمرار وافرشوه من الجنه عفش ميدن جنه مش ميدن دمياط بقى ولا ميدن اوروبا وتخيلوا يا اخوانا تخيلوا العيشه الرهيبه قصر من الجنه مفروش من الجنه بيطل على انهار الجنه هو ده القبر يا عشان كده لما يجي يوم القيامه يطلع يقول ايه ده انا كنت عايش في نعيم مفيش ملوك في الارض عاشته انا النعيم ده خلص ليه انا مش عايز النعيم ده يخلص فاذا بنعيم القيامه اشد من كل ما راى لا اله الا الله معقوله معقوله دي افراح ورا افراح ورا افراح اول ما تيجي تطلع من القبر هذا يومكم تتلقاهم الملائكه هذا يومكم اوعوا تخافوا الكلام ده مش عشانكم انتم ده يومكم دي ليلتك يا عريس ده ليلتك يا عروسه هذا يومكم طالعين فرحانين ووشهم منور وبعد كده يلتقوا مع اصحابهم اللي كانوا بيطوعوا ربنا معاهم الوشو النور يزيد اكتر بعد كده يروحوا لحوض النبي عليه الصلاه والسلام يشربوا من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم النور يزيد اكتر بعد كده يروحوا يشوفوا نور وجه الله النور يزيد اكتر ايه ده وهم لسه بيعدوا من على الصراط ربنا يقول لهم أ- ها ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ابشروا يبشروا في سوره الحديد يبشروا من وهم بشراكم اليوم جنات من وهو لسه داخل لجنه الامتحان بتاعه الصراط يتقال له مبروك قال لا ده انت معدي معدي ما تخافش مبروك خلاص انت معدي معدي الف مبروك الف مبروك يا ناجحين الف مبروك مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه فرحه مهوله ما تتوصفش يا جماعه بعد كده يدخل الجنه نعيم جنه ايه اوصف لكم ايه نعيم الجنه احنا كل ما الواحد بيتكلم عن الجنه بيحس ان قلبه هي- هيتجنن يا جماعه من كتر الكلام عن الجنه وروعته اوصف لكم ايه انا قلت اكلمهم عن ايه في الجنه اقول لكم اوصف لكم افخر أفخم فندق على وجه الكرة الأرضية أوصف لك ملكة جمال العالم وأوصفها لك أوصف لك أملاك أغنى راجل في العالم أوصف لك أمل أوصف لك ملك وسلطان أعظم ملك في العالم أوصف لك أجمل قرية سياحية واخدة الأولى على العالم كله في المزارات السياحية أوصف لك أجمل مناظر طبيعية شعر الواحد وقلبه يرتجف لما بيشوفها كل ده ولا حاجة في الجنة أنا عايزك تعيش عايزك تعيش في النعيم المقيم ده أهو عايزك تعيش اللحظات الجميلة دي وإحنا بنتكلم على الجنة ونعيم ربنا ورحمة ربنا سبحانه وتعالى باللي اعترف باللي مشوا في طريق الاعتراف يا جماعه انا وصفت لكم طريقين وصفت لكم طريقين يا شباب طريق اللي اعترف وطريق اللي ما رضاش يعترف اللي مش هيرضى يعترف اعترفنا بذنوبنا في النار فاعترفوا بذنبهم وهم بيتهاووا في الص... في الوادي السحيق والعياذ بالله جوارحهم بتعترف عليهم يوم القيامه كل حاجه بتعترف عليهم انما اللي قال اعترفت بذنبي قول لربنا اعترفت بذنبي قول لربنا اعترفت بذنبي انا عايز اعترافات ليليه يبقى منهج حياتنا من اول الليله يا شباب ان شاء الله في التهجد من اول الليله في التهجد الساعتين اللي قبل الفجر باذن الله نقوم لربنا ونقول له هنعترف لك يا رب بس انا عايز اعتراف بحرقه اعتراف بحرقه عارفين الغامديه اللي وقعت في الزنا وقعت في الزنا وراحت للنبي عليه الصلاه والسلام بتقول له طهرني يا رسول الله انا حاسه اني مش نظيفه انا حاسه اني مش طاهره انا عايز انضف عايز احس ان انا انسانه طاهره عايز احس ان انا انسانه نظيفه حتى لو هيقام عليا الحد طهرني طهرني الرسول عليه السلام يعني لما تاكد خلاص من انها فعلا يعني زنت وشهدت على نفسها عليه الصلاه والسلام طيب اذهبي لعلك حبلى من الزنا فعلا طلعت حامل تسع شهور وجت اذهبي حتى تفطميه سنتين وجت وكل مره تقول له طهرني طهرني يا رسول الله مش قادرة نار جوايا بتعترف بحرقة اعترفي لربنا بحرقة اعترف لربنا بندم اعترف لربنا بعزم انك ما انتش راجع تاني اعترفي لربنا باصرار ان ده طريقي راجعها لك يا رب راجعها لك خلاص يا رب راجع لك يا رب ومش هسيبك تاني ومش هسيب طريقك تاني اعترفوا يا جماعه اعترفوا بجديه اعترفوا اعترفوا بكل حاجه زي النبي عليه الصلاه والسلام ما كان بيقول لربنا اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني بعترف لك بكل حاجه يا رب بكل حاجة احنا ذنوبنا كتير والله العظيم كتير يا جماعة السمكة اللي بتتحط في الشبكة لو ما لقتش منفذ تخرج منه بعد ساعة هتبقى بتتشوى على النار شبكة ذنوبنا احاطت بينا لازم اعترافنا هو اللي يخرجنا منها لازم انا عايز اعتراف مكتوب تعرفي تكتبي اعتراف مكتوب لربنا ب- بلاش يعني احنا مش عايزين مش عايزين فضايح على الورق احنا عايزين رموز امسك ورقة واكتب كل ذنوبك اسميها ورقة اعتراف انا بعترف لك يا رب بعترف لك ان عملت كذا يوم كذا وكذا يوم كذا وان انا ظنيت سوء بيك في يوم كذا وان انا وقعت في الذنب الفلاني يوم كذا وان انا نظرت للحرام يوم كذا وان انا قلت كلام كذا يوم كذا وان انا يا رب عيني اذنبت وودني اذنبت ولساني اذنب وايدي اذنبت وكل شيء فيا انا يا رب عصيتك في كل مكان انا يا رب عصيتك بكل نعمك انا يا رب قلبي مليان معاصي وشهوات وامراض وجوارحي مليانه معاصي وصحيفتي مليانه سيئات انا بعترف لك بكل حاجه يا رب انا بعترف لك من الوقت يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي باعترافي ليك يا رب ربنا غفور رحيم اعترافات ليليه يا شباب سر نجاتنا منهجنا بالله يا جماعه يا جماعه يا جماعه احنا عايزين خلاص كل ليله لازم نعترف لربنا في الثلث الاخير نيجي يوم القيامه ملوك ملوك على منابر من نور باذن الله سبحانه وتعالى احنا عايزين اعتراف كله يقين يقين يا جماعة وهم بالآخرة هم يوقنون العلماء قالوا ليه بالآخرة يوقنون ليه بالآخرة الأول قال لك لأن ده اليقين الوحيد اللي في حياتهم الناس دي كانت بتتعامل مع الآخرة هي دي اليقين مع القرآن هو ده اليقين الوحيد اللي في حياتنا الكلام ده هو الكلام الوحيد الصح اللي في حياتنا الدنيا دي سراب وهتروح ده اليقين يعني ايه يعني الكرة الأرضية مش ست قارات الكرة الأرضية ثمان قارات في قارة اسمها الجنة وقارة اسمها النار يا نهار أبيض دي فيها كل اللي النبي وصفه ودي فيها كل اللي ربنا والنبي وصفه واللي بيموت بيركب طيارة على هنا أو على هنا إيه ده معانا ده اليقين بقى خلاص يا جماعة يقين يقين نعترف له بيقين نعترف بذنوبنا نعترف بكل حاجة عملناها في حق في حق ديننا وفي حق نفسنا أجرمنا على نفسنا وأسرفنا على نفسنا اعترافات ليلية اعترافات ليليه ده المنهج اللي احنا لازم نعيش بيه يا جماعه ولازم نعيش ليه ولازم يبقى على لساننا الاعتراف وفي قلبنا الاعتراف ايوه يا رب احنا مجرمين احنا مذنبين احنا عملنا كتير احنا اذنبنا كتير احنا فرطنا كتير يا رب ولكن يا رب انت رحمتك واسعه قوي يا رب انت رحمتك عظيمة قوي يا رب واحنا ملناش غيرك وبنعترف لك يا رب اعترافات ليلية يا اخوانا اللي مش هيعترف لربنا في الدنيا هيعترف في الاخرة بس هيعترف والعياذ بالله بعد ما يكون كل حاجة انتهت هنعترف ولا لا يا شباب هنعترف لربنا سبحانه وتعالى ولا لا هنعترف للملك الجليل من واحنا في الدنيا ولا لا هنعترف ولا هنعترف في القبر عذاب القبر هو عذاب القبر ده أنا لما قريت حديث ان عذاب اللي ما بيستنزفش من بوله في ابو داوود صاحب داوود عذاب القبر اللي ما بيستنزفش من بوله اللي ما كانش بيتطهر من بوله قلت يا رب امال اللي كان بياكل ربا هينجو من عذاب القبر ازاي امال اللي كان بياكل حرام امال اللي كان بيشرب خمر امال اللي كان بيشرب مخدرات امال اللي كان مال يتيم هينجو من عذاب القبر ازاي امال اللي انت اديت له فلوس وما حجش امال اللي ما بتزكيش امال اللي ما بيطلعش زكاه ماله امال يا رب اللي كان عايش على السحت والرشوه امال يا رب اللي ماله الارض معاصي يا رب دول هينجوا من عذاب القبر ازاي يا جماعه احنا لازم نفكر لازم نحسبها صح لازم نحسبها حساب في غايه الخطوره انت عملك هيفضل معاك طول حياتك عملك هيفضل معاك اوعوا تفتكروا ان العمل بينتهي لما الواحد بيموت وبيتسلم في ورق لا ده انت من ساعه ما بتنزل القبر تلاقي واحد داخل عليك انا عملك انا عملك هفضل معاك يوم القيامه كل ما بتبص لي هتفتكر كل حسنه وكل سيئه عملتها يعني ده هيفضل مفكرني اه طب ويوم القيامه واذا النفوس زوجت تزوج مع الصالحين اللي زيك او العصاه والعياذ بالله اللي زي الواحد عشان لما تزوج نفسك مع اللي عملوا نفس طاعاتك تفتكر نفس عملك او نفس المعاصي تفتكر نفس عملك وبعد كده المعاصي تجسد على الميزان عشان تتوزن وبعد كده ساعة العرض على الله ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون تلاقيها صوت وصورة وبعد كده هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ده في كتاب مكتوب وبينطق وبيتكلم وبعد كده قدام ربنا جوارحك كلها تنطق بكل حاجة عملتها يعني ايه وساعة الصراط وهم يحملون اثقال اوزارهم على ظهورهم يعني الاوزار بتجسد والواحد بيشيلها على ظهره يعني ايه يعني عملك مش هتعرف تفلت منه لغاية باب الجنة او باب النار يا جماعة العمل محدش بيقدر يفلت منه ولا يروح منه لازم من الوقت ننتبه يا شباب لازم من الوقت نجتهد يا شباب لازم من الوقت ناخد الموضوع بقمة الخطورة وبقمة الجدية عايزين نتوب لربنا عايزين نعترف لربنا عايزين نعترف تعترف اعترافات ليلية اعترافات في الثلث الاخير اعترافات المؤمنين انا يا رب أعت- بعترف لك لو شفت الاعترافات بتاعت اهل الدنيا في برامجهم تقعدوا تضحكوا تضحكوا على اعتراف المخلوق للمخلوق وعلى فكر المخلوق لما يقعد يتصل بواحد انا بعترف لك ان عملت كذا وكذا ويقعد يضحك مقدم البرامج واحده تساله انت مسلم ولا مش مسلم يقول لا مش فارقه مش فارقه ده بتفرق في مصيرك كله مش فارقه ازاي هتفرق ان شاء الله هتفرق جامد قوي انما الاعتراف لربنا شرف المؤمن وعز المؤمن ونجاح المؤمن وحياة المؤمن وكل حاجة ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيكرم المؤمن بيها يا جماعة المؤمن حياته كلها سعادة يا جماعة كلها سعادة كل الناس يوم القيامة في العرق وهو في ظل عرش الله كل الناس عطشانة وبيشرب من ايد النبي كل الناس مرعوبة وهو الملائكة بتطمنه كل الناس عريانة وهو لابس من لبس الجنة ده المؤمن يا شباب ده المؤمن هتبقى مؤمنة هتعترف الليلة هتعترف لربنا الليلة وكل ليلة وكل مساء هنعترف ولا لا يا شباب على فين يا شباب على ورقة على المكتب نكتب اعترافاتنا لربنا بكل اللي احنا عملناه حتى لو بالرموز او نجيب ورقه سودا كربون اسود وخلاص تفكرنا باللي احنا عملناه او نصور الفهرس بتاع مجلد الكبائر وبس ونبقى نبص فيه والموضوع خلص نعترف لربنا سبحانه وتعالى كل ليلة ونقول له يا رب احنا تبنا اليك يا رب واعترفنا بذنوبنا طهرنا يا رب طهرنا يا رب طهرنا يا رب اللهم طهرنا من ذنوبنا اللهم طهرنا من ذنوبنا اللهم إنا نعترف لك بخطايانا اللهم إنا نعترف لك بما اقترفت يدانا اللهم إنا نعترف لك بكل ذنب فعلناه بكل نظرة حرام نظرناه بكل كلمة حرام سمعناها بكل لفظ حرام نطقناه ونتوب إليك ونستصرخ بك ونستغيث أن تغفر لنا تبنا إليك رب اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا واعترفنا بذنوبنا واعترفنا بذنوبنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم هداك اللهم رضاك اللهم عفوك ورضاك اللهم تب علينا لنتوب تب علينا توبة ترضى بها عنا تب علينا توبة تطهر بها قلوبنا وتنقي بها صحائفنا وتنور بها وجوهنا وتزك- وتزكي بها نفوسنا وتثبتنا بها على دينك بك حتى نلقاك اعترفنا بذنوبنا فارحمنا يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله في سؤال محتاج لجواب فما أقول ربنا يفتح لي الباب ربنا يفتح لي الباب كتير طولت غياب بقالي لنهار عايش في عذاب